مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلات بمجالس الإيمان الروح والريحان وملائك الرحمن فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الإمام النسائي والترمذي وأحمد وصححه الحاكم في المستدرك من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتحة وفي ال... وعلى الأبواب ستور مرخى وداع يدعو على رأس الصراط يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط قال عليه الصلاة والسلام أما الصراط فهو الإسلام وأما السوران فحدود الله وأما الأبواب فمحارم الله وأما الداعي الذي على رأس الصراط فكتاب الله وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم وكنا وقفنا أمس عند شطر من هذا الحديث وكان كلامنا في النهاية فيما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى وأنه حياة القلب وأن الأذكار الموظفة كلها إنما شرعت ليظل لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى كلما رأيت شيئا في الكون فذكرت الله تبارك وتعالى فلا تزال ذاكرا وتكون في جنة حصينة من الشيطان لأن الشيطان لا يدعوك مطلقا ثم إنه يدخل لكل إنسان من بابه وهذا من الداء الخفي الذي لا يراه إلا أهل اليقظة أن الشيطان يدخل لكل إنسان من بابه قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فذكر التوبة والطغيان بعد الأمر بالاستقامة إيه معنى هذا الكلام التوبة لا تكون إلا من ذنب فإذا أذنبت فارقت الاستقامة والطغيان هو مجاوزة الحد فإذا ابتدعت فارقت الاستقامة يبقى ما من عمل يعمله الإنسان إلا وللشيطان فيه نزغتان نزغة بإفراط وأخرى بتفريط الإفراط اللي هو الطغيان مجاوزة الحد يحمل الإنسان على الغلو في الطاعة فيأتي بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولعلكم تذكرون حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في الثلاثة الذين ذهبوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه يعني سواء جد في العبادة أو لم يجد عبد مغفور له الدور علينا إحنا وليس عندنا صك بالأمان حتى نضمن الجنة يبقى الواحد يجتهد بقى قال أحدهما أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء هؤلاء أرادوا بهذا الجد أن يتقربوا إلى الله عز وجل فيصل الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع هذا الكلام فيقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية فأنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ألا يعني أنا سأصوم الدهر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس مني مع انه مجد في الطاعه يعني هذا ما ما عصى الله عز وجل يعني ولا ولا ما ارتكب عصيانا ظاهرا ما ارتكب عصيانا ظاهرا وان كان ارتكب عصيانا اخر خفي على من تكلم بهذا الكلام حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفارقه سنته صلى الله عليه وسلم كما آه ذكروا ان رجلا جاء الامام مالكا رحمه الله وأراد أن يحرم من المسجد النبوي بدلا من أن يحرم من ذي الحليفة وهو ذاهب إلى النسك فقبل أن يفعل أنك نستشير أهل العلم فقال يا أبا عبد الله إني أردت أن أحرم من المسجد ولا أحرم من الميقات خطوات أبتغي بها وجه الله عشان يمشي وهو محرم فيقوم ايه يعني فقال له مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة فتعجب الرجل وقال يا أبا عبد الله أي فتنة تعني خطوات أزيدها ألتمس بركتها تقول لي إني أخاف عليك الفتنة فقال نعم وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فيبقى إذن الذي أهل أهل اليقظة الذين تعلموا الهدي والسنة يلحظون هذا لا يفارق عبد سبيل الاستقامة إلا بنزغتين للشيطان إما نزغة بتفريط وهذا يتعلق بالذنب فإذا أذنب فارق طريق الاستقامة فإذا تاب الله عليه رجع إلى طريق الاستقامة ومضى يكون في شيطان منتظره على الرصد أول ما يوصل لهذا الشيطان يناوشه فإن نجا منه في على الرصد على المرحلة أخرى من طريق في شيطان يناوشه فإن نجا منه لسه فيه على المرحلة الأخرى شيطان وهكذا السكة دي آخرها إيه بقى في الحديث في طريق آخر من طرق هذا الحديث بعدما ذكر وعلى رأس الصراط داع يدعو قال والله يدعو إلى دار السلام يبقى آخر طريق السكة دي إيه الجنة هذا آخر الطريق فلا يدعك الشيطان أبدا حتى والروح في الحلقوم ذكروا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه في مرض موته وهو يجود بنفسه سمعوه يقول بعد بعد فلما أفاق سألوه عن ذلك فقال إن الشيطان عرض لي فقال أفلت مني يا أحمد قال له بعد لسه طالما الروح في الجسد يبقى ما أفلتش متى يقال أفلت إذا خرجت روحه خلاص الشيطان ليس له شغل معه فيظل هذا الشيطان لآخر نفس زي ما جالك في أول نفس برضه أول نفس أنت تنفسته خدت نفس من على وش الدنيا نزلت من رحم أمك أم, أم مديك زغدي في جنبك كده ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو ال- الولد بينزل يبكي ليه اوعى تقول جعان ولا عطشان ولا الكلام ده لا الشيطان زغده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا وينخ و- و- ونخسه الشيطان تذكيرا بعداوته طب ده لسه نازل يعني لا له سن تقطع ولا يد تبطش لسه ما عملش حاجة خالص لا ده غل غل لأنه قال لله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فعل الشيطان القصادي مع كل بني آدم إلا مريم وابنها قال وقالوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يعني مع أول نفس يزغدك ومع آخر نفس لسه برضه طمعان في إضلالك لأنه ما عرفش يعمل معاك في السكة الطويلة دي عشت ستين سنة سبعين سنة تمانين سنة مش عارف يعمل معاك حاجة أو على الأقل أنت بتغلبه جولة يغلبك جولة تغلبه جولتين يغلبك مش عارف إيه بس في الآخر سلمت في الآخر سلمت برضه طمعان لحد آخر مدى وكما قلت لكم لا يريد الشيطان بأي سهم يسدده إلى إنسان إلا هذه المضغة اللي هي أنفس ما فيك أنفس ما فيك عشان كده الاهتمام بالقلب واجب لمن أراد النجاة احنا بنلاقي الإنسان ساعات قلبه يقسو ويسمع القرآن لا يتأثر يسمع الموعظة لا يتأثر ويناقد بقى يدخل يقول لك الشيخ النهاردة ما كانش في الفورمة لا ده انت اللي مش في الفورمة أصلا جهاز الاستقبال عندك عطلان داخل بأذن ناقد مش بأذن آه، مستمع وأنا أقول لكم حاجة حصلت لي يعني طبعا بخطب جمعة على طول والكلام ده هو وأنا شباب يعني فكنت برضو أدخل الجامع برضو ودني إيه ناقد الشيخ ده مش مظبوط ما يعرفش يلم الموضوع كويس بتاع الكلام ده وبعدين قلت طب أنا هعذب نفسي ليه لما بخطبش جمعة بلتمس أي مسجد أصلي فيه قلت أنا هعذب نفسي ليه طب ما أسمع أدي لنفسي فرصة وأسمع يعني وأفتح ودني ما دخلت مسجدا من المساجد بعد ذلك حتى لو الراجل كان بيقول ريان يا فجل إلا واستفدت منه مرة استفدت من إشارة خطيب إشارة وهو بيتكلم عن قصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده إسماعيل فبيقول إيه فبيقول فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت وقام واقف وأشور بإيده كده أنا فهمت أو فتح لي في هذه الآية إن دي أحد الأدلة في أن ال- الإيمان قول وعمل مش تصديق بس ليه لأنه أسلم وتله للجبين حصل فعل أهو كفاه على وشه ومسك السكينة وهيذبح قال له صدقت إذا التصديق ليس مجرد الكلام بل لابد أن يكون التصديق معه الإيه؟ معه الفعل لما شور كده وبيعمل بيذبح بإيده كده والكلام ده أنا فهمت المسألة دي حتى الراجل اللي, اللي- اللي قال حديث موضوع استفدت برضه لأن هذا الحديث لم أره في كتب الموضوعات خالص ما أعرفش الراجل ده مألفه ولا جابه أنا استفدت حديث موضوع وخلاص عرفت إن في الحديث مكذوب آه. فأنا عايز أقول لما أنت تدخل ادخل بنية أن تستمع وتستفيد مش بنية ناقد صلح جهاز الاستقبال عندك أول ما جهاز الاستقبال ده يتصلح أي واحد يقول كلمة تستفيد بها لو ده ديدنك بصفة مستمرة وانت ماشي في الشارع شوف ميكروفونات المسجد دي ممكن تكون بالصوت بره واحد لا المحاضرة معمولة له ولا بتاع ماشي بالسيارة لقط كلمة تغير حياته بالكامل كلمة واحدة تغير حياته وهذا حدث في سنة آه، 1990 آه، 92 في محاضرة في مسجد في آه، آه، شارع الهرم في القاهرة وكان أسبوع آه، للمرأة المسلمة كل شيخ كان يجي يدي محاضرة في جانب من جوانب المرأة المسلمة وبعدين في درس أحد المشايخ آه، آه، بيدي المحاضرة وفي شيخ قاعد بيتلقى الأسئلة الشيخ اللي بيتلقى الأسئلة وصلت لي ورقة بتقول له أنا راقصة أريد أن أتوب يمكن أنا الكلام ده ربما ذكرته في بعض المحاضرات آه، أنا راقصة وأريد أن أتوب فطبعا استغرب من القصة ليه ده أول مرة ممكن يصل حاجة زي كده في مسجد يعني دفعه الفضول أن يخرج فخرج وجد بنت سنها 18 سنة في الحدود دي كده واقفة على باب المسجد وقال لها أنت اللي بعت الورقة دي قالت له أيوة أنا راقصة وأريد أن أتوب قال لها طب كلميني الساعة 10 بالليل بعد ما انتهى الدرس عشان أشوف إيه القصة أنت عايزة إيه يعني المهم البنت كلمته وكانت قصتها كالآتي آه، أبوها طلق أمها أبوها اتجوز واحدة وأمها اتجوز اتجوزت واحد وسابوا البنت دي مع أختين ثلاث بنات وهي الكبيرة والمفترض أنها تنفق على أخواتها راحت تشتغل في البيوت في بعض ضعاف النفوس بيتصور ان المرأة لما تشتغل في البيوت يبقى عرضها سهل كده وبتاع ولو رمالها قرشين هتسلم وتعمل والكلام ده قاومت وزهقت من الشغل في البيوت وبتاع في لحظة من لحظات الضعف الشديد ومفيش فلوس ومش مفيش أكل ولا الكلام ده واحدة قالت لها وانت ليه تشتغلي في البيوت تعالي في ال- أي ملهى من الملاهي الليلية دول عالم كلهم سكارى وحالتهم بالبلة ومش عارفين إيه اللي بيطلع من جيوبهم يطلع ساعة رزمة كده انت وحظك يعني سكران بقى طينة تعالي خد راحت هناك عشان ترقص بقى والكلام ده فزهقت برضه بس هتعمل ايه اكل العيش مر ففي يوم من الايام رايحه بقى الملهى الليلي عشان ترقص والكلام ده وهي على ال- ال- الش- الشارع من الناحيه الثانيه المسجد كان هنا وبعدين ادي شارع وشارع وهي على الناحيه الاخرى عطشت فبتبص لقت ايه شويه قلل كده قدام الجامع متعلقين على يعني ايه ستاند حديد كده فعبرت الشارع عشان تشرب ميه وهي بتشرب ميه سمعت كلمتين من الايه من المحاضر فعزمت على التوبه في الحال ممكن بعض الأخوات المنتقبات الفاضلات اللي جايين قبل المحاضرة بساعة وجايبين جهاز التسجيل وكل شوية ور الشريط يجري ور ترجع الشريط مش عارف ايه وبتاع وتهيأ نفسها عشان أول الشيخ يتكلم على طول يلقط مش عارف ايه خدت الشريط لا استفادت من المحاضرة ولا سمعت الشريط ودي المحاضرة مش معمولة لها أصلا دي عابر سبيل مجرد عابر سبيل أهو. فعزمت على التوبة في الحال و... وقالت مين يعني يسترنا ويصرف علينا وإلى آخره والكلام آه. فأنا بقول لك يعني أنت ممكن تكون ماشي تسمع كلمة واحدة يكون آه، هذا القلب المضغة العجيبة مفتوحا تدخل الكلمة يتقفل القلب عليها ومن أعظم دلائل عجز الإنسان أنه لا يملك قلبه هذه المضغة التي تسيره بإذن الله لا يملكها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى في بعض حلفه عليه الصلاة والسلام فكان يقول لا ومقلب القلوب يمر بالإنسان أحيانا فترات يصير كالصبي في محبة إنسان لدرجة أنه ممكن يتلف بسبب هذا الحب ويمرض بسبب هذا الحب ويفقد ماله بسبب هذا الحب ويفقد كرامته بسبب هذا الحب فيقال له انزع يقول لا استطيع ويغلب على بغض انسان لدرجه ان برضو هذا البغض سيتلفه ويقال له انزع يقول لا استطيع ولو كان قلبك بيدك ما كفر المرء طرفه عين لكن سبحان مالكه مستودع الإخلاص في البدن هذه المضغة العجيبة فأول ما تشعر أن جهاز الاستقبال عندك عطلان ومحتاج أن حد م- م- بشيء وترى شيئا من القسوة ابحث يا أخي يعني الإنسان لو أصيب بمرض ما في بدنه وطبه في آخر مكان في الأرض وكان مستطيعا أن يذهب لا يقصر بيبيع أملاكه بالكامل عشان يروح يتعالج من مرض من الأمراض وقد يكون العالم اللي هو ممكن يمسح قلبه ده معاه في نفس البلد يضن بمكالمة تليفونية يتصل مرتين ثلاثة يلاقي التليفون مقفول كأنه بيقول عملت اللي عليه لا أهل اليقظة لا يفعلون هذا شوف ميمون بن مهران أحد الرواة الثقات وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز آه، اللي بيروي الخبر ده ابنه عمرو بن ميمون قال عمرو قال أبي يا بني خذ بيدي إلى الحسن حسن البصري آه، كان آه، بصر مي- ع- ميمون بن مهران كأنه ضعف جدا وكان يعني وهنت قواه ابنه أخذه يقوده إلى الحسن مروا على جدول ماء ابنه عمل أنطرة كده وهو إيه أبوه عدى فوقه وخدوا الناحية التانية وخدوا يسحبوا لحد ما راحوا البيت الحسن البصري طرقوا الباب الجارية خرجت مين قال لها أنا ميمون ابن مهران قالت يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء هو أنت لسه عايش فبكى ميمون وعلى صوته فخرج الحسن لما سمع سمع صوت باك بالباب خرج فرأى ميمون أخذه والتزمه ودخل معه الدار قال له ميمون يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي قل لي شيئا يلينه أفأصوم له يا أبا سعيد يعني لو صمت قلبي يرق قل لي أي حاجة تلين هذا القلب القاسي فالحسن تلا قول الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فأغشي على ميمون أغمى عليه لما سمع الآيات دي آخر سورة الشعراء ال- أفرأيت إن متعناهم سنين مهما عاش الإنسان زي ما قلت لك السنوات التي يعيشها في الدنيا قليلة عاش سبعين سنة ثمانين سنة مئة سنة عدى المية هي قليلة بالنسبة لما يجيء قليلة سنين خليه مالك الدنيا كلها هب أنه عبد من دون الله خليه فرعون يبقى عبد من دون الله وخليه قارون كمان يعني أغنياء العالم النهاردة لو جمعوا كل الفلوس اللي معاهم يا دوبك تبقى الفكة اللي كانت عند قارون فقالوا ما شخش تجيبه كده تبقى هي دي اللي مع أغنياء العالم النهاردة خليه واحد في الدنيا كده وخليه مالك الدنيا دي كلها بتاعته وبعدين يروح يترمي في حفرة آه، آه، فرأيت إن متعناهم سين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بالموت ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هلك ماله هلك سلطانه صار أسير عمله ولله در البارودي متنبي العصر الحديث ومجدد شباب الشعر في العصر الحديث إذ يقول في يعني هذا المعنى كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت وإن وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون يبقى الإنسان إذا آنس غلظة في قلبه ينبغي أن يتهم نفسه لو كان من أهل اليقظة ويبحث عمن يلين له هذا القلب لأن حياة القلب وعافيته بهذا الذكر المتصل وهذا الوقود الذي يحركه اللي هو ايه ان يكون حتى يكون على الاستقامه يبقى وانا ماشي على طريق الاستقامه انا عارف اللي هيخليني اطلع بره طريق الاستقامه واحده من اتنين اما المعصيه يبقى ترجع واما البدعه يبقى ترجع لزوم الطاعه نجاه من المعصيه ولزوم السنه نجاه من البدعه يبقى لما نسمع بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام كلام الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان استقيموا ولن تحصوا عشان ما تيأس أي إنك لن تحصي طرق الاستقامة لا يحيط بالاستقامة كلها بكمالها إلا نبي لأن الاستقامة عدد طرق الاستقامة بالملايين في استقامة على الفرائض واستقامة على النوافل وفي استقامة بترك الحرام واستقامة بترك المكروه ما كل ده استقامات شوف ال ال ال الواجبات اللي عليك قد ايه عدد وشوف النوافل قد ايه النوافل اوسع بكثير جدا جدا من الفرائض ويقاس العبد في باب الاستقامه بقدر استقامته في النوافل من ضمن الخمسة دول إيه قال لك ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه يعني حبة عنب كده يخليك تلتفت وبخطفها وحطتها في جيبه طب انت لما خطفتها هي دي تساوي ايه اساسا حبة العنب دي اللي انت خطفتها ولا اي حاجه خايبه كده من الحاجات التافهه دي ليه تقوم سرقها كده وخاطفها وتخليني بس التفت وحاططها في جيبك اهي دي احتك اهي مش لازم يسرق جمل يعني عشان اعرف انه حرام او انه خايب لا في انسان ممكن تعرف تلخص هذا البني ادم كله بفعل دقيق بسيط يعني يذكرون في ترجمه الامام البخاري أنه كان جالسا مرة في المسجد فوجد قذاة أمامه حاجة زي رملاية كده ولا بتاع فيعني إيه اللي كان بيراقب القصة دي محمد بن أبي حاتم الوراق ناسخه اللي كان بينسخ له هو طبعا البخاري أستاذه وشيخه ووالده وقائم مقام الوالد كل حاجة بالنسبة لمحمد بن أبي حاتم الوراق فقال إيه فقال إيه أبصر البخاري قذاة فلما رأى الناس التفتوا عنه أخذها ووضعها في جيبه ما هو لو خدتها قدام الناس آه بينظف الجامع بقى وبتاع والكلام ده لا هو عايز ياخدها من غير ما حد يحس خالص انه يعني اثنى عليه انه نظف الجامع ولا اخذ القذاء ولا قم المسجد ولا حاجه زي كده انت ممكن تعرف حاجات بسيطه زي دي رايح السوق علشان يشتري جاريه فهو ماشي بيعمل ايده كده فلمس جارية سودة كودة يعني إذا رأيتها وليت مدبرا فقال لمحمد بن حاتم اشتري لنا هذه قال له في أجمل منها حتى تسر البصر والكلام ده فقال إني مسستها مجرد بس ماشي كده أم لمسها كده فرأى طبعا البخاري منطلق من يعني باب الورع رأى طالما مسها لمسها كده وهو ماشي إن خلاص وجب البيع واشتراه وظلت هذه معه ففي يوم من الأيام البخاري حاطط دوايه الحبر قدامه والاوراق قدامه هي ماشيه كده ما خدتش بالها من الدواء شاطت الدواء برجليها فقامت كبه الحبر على ال- الاوراق ف فالبخاري ظهر عليه اثار الغضب وله الا تبصرين فقالت اذا لم يكن طريق كيف امشي ما انت حاطط الدواء في السكه فسكت واعتقها فقال له محمد بن ابي حاتم الوراق يا ابا عبد الله اغضبتك قال اني ارضيت نفسي واذا ما غضبوا هم يغفرون امال لو رضوا طب ده غضبان وغفر لو رضى بقى هيعمل ايه اهو الاحسان بقى ما هو الإحسان كل ما تترقى في جانب النوافل توصل لمرحلة الورع ما أصل النهاردة ال- أدي الفرض وادي النفل وادي بسطة السلم الورع لا يمكن تصل إلى درجة الورع وأنت مقتصر على الفرائض أبدا اللي هي درجة الإحسان عندك إسلام أدي درجة إيمان أدي درجة أدي البسطة أهي. اللي انت هتقف عليه ده الإحسان وما ذكر الله عز وجل في كتابه عدلا قط إلا أتبعه بذكر إحسان الذي يحبه الله قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله شوف ال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين شوف مفيش عدل يذكر إلا يذكر الله ما يحبه من الإحسان يأمر على طول بإحسان بعدين فإذا يبقى أنا لو عايز أقيس التزام إنسان أقيس التزامه بالنوافل وليس بالإيه وليس بالفرائض والنفل ده هو اللي وصله كما كما سمعتم في الحديث هو الذي أوصله إلى أن يكون يعني في معية الله تبارك وتعالى فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر هذا الحديث المبارك يبقى هذه المضغة يجب عليك أن تراعيها وأن تهتم بها لأن المرأة إنما يوزن بها يوم القيامة يقول ابن القيم رحمه الله يأتي الرجل السمين البدين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضه إنما يوزن المرء بقلبه إلا من أتى الله بقلب سليم يبقى إذا كان هجي يراك وده أبوك بصفة مستمرة لاعتناء بهذا القلب ثم تستقيم حياتك كلها وأنا عايز أقول لك على حاجة عمرك في الدنيا وإن طال قصير إزاي نعمل حسبة للجماعة التجار اللي هم بتوع الأرقام ونشوف رأس المال ونعمل دراسة جدوى يعني انت لو رحت في قلب الصحراء كده وبنيت بناية ضخمة كده وعملت بقى محلات وصرفت على الديكورات مئة ألف ومئتين ألف ومليون والكلام ده في حتة مقطوعة ما بيروحهاش حد ده يبقى ايه ده بقى مجنون ليه يقول لك ما عملش دراسة جدوى لازم انا اشوف القوة الشرائية شكلها ايه الرجلين بتدب في المكان ده ولا لا هو انا هبيع لك جن لا عايز بني ادمين فلازم يروح وذاك ياخد ايه المحل بتاعه ان شاء الله يكون متر في متر بس في ميدان كلهم بيخبطوا في بعض في الشوارع مفيش موضع لقدم وياخد السكن بتاعه في الصحراء ما يضرش عايز ينام ومش عايز دوشه بس ياخد المحل بتاعه في مكان فيه قوه شرائيه قويه يوم يقول لك ايه ده راجل عامل دراسه جدوى في ال- الجبال مثلا كنت مرة في رحلة من الرحلات وكان بجانبي رجل آه، مصري آه، اتعرفنا على بعض طلع أستاذ في كلية هندسة آه، المهم قعدنا ندردش مع بعض وصل الايه الحال اللي قلنا قال لي بلاد العرب أغنى البلاد قلت له بإيه قال بجبالها الجبال دي كلها فلوس طلع منها الحديد وطلع منها الذهب وطلع منها كل حاجة قلت له طب ازاي يعني بت... بت... بتطلعوا الحديد والذهب قال لي بنعمل دراسة جدوى ناخد مجموعة من الصخر وعندنا حاجة زي المشارط والكلام ده هوت ناخد سلخة كده من البتاع ونحللها ونشوف نسبة الحديد في الجبل ده قد ايه إذا كانت نسبة الحديد عالية جدا أطلع الحديد من الجبل ده إذا كانت قليلة ما طلعوش ليه لأن لو عملت دراسة جدوى هيبقى طن الحديد غالي جدا لأن استخلاصه من الجبل هيبقى مكلف فيقول ما بنعملش حاجة إلا إذا عملنا دراسة جدوى وأي حد في الدنيا حتى لو هقول لك على حاجة الحمار عنده دراسة جدوى أشوف يعني الحمار ده مذموم في كل حاجة إلا في حاجة واحدة بس ممدوح فيها يقول لك حمار شغل مش كده هو بس ممدوح في الحتة دي بس حمار شغل إنما كل حاجة يا حمار يا حمار يا حمار كده أنا بتكلم على اعتقاد أنا راجل فلاح وكنت زمان وأنا صغير كده في إعدادي وبتاع شغال على الحمار آخد الردم وأودي الغيط والسباخ وأودي الغيط وبتاع والكلام ده شغالين لو لو أنت عايز الحمار ده ينط أناية كده بتاعت مية وهو ضربها في دماغه كده ولقى نفسه هيطب في الأناية لو قطعت جلده لا يمكن يقفز هذه القناة والكلام ده يعرفه الجماعة الفلاحين اللي هم عارفين القصة دي مستحيل موته من الضرب ما يزعش الأناية أبدا إذا عرف أنه هينزل فيها القطة حتى لو أنت شفت قطة جاية وسيارة جاية شوف بتعمل إيه القطة دراسة الجدوى ما بين الحياة والموت فدراسة الجدوى دي أي عاقل في الدنيا عنده دراسة جدوى بصورة تلقائية نعمل دراسة جدوى لكل حاجة إلا لأنفس شيء وهو العمر قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وافتتح به كتاب الرقاق الإمام البخاري قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الفراغ فأنا عايز أعمل دراسة جدوى لحياة إنسان يعيش ستين سنة عن كم سنة يحاسب عشان يشوف الأهوال اللي هتجيله من أول ما يموت لحد ما كل واحد يعرف مستقره من الجنة والنار قلنا شريحة بني آدم يعيش ستين سنة 12 سنة لا يحاسب لسه عيل لم يبلغ عشرين سنة بينامها ثمان ساعات في اليوم في ستين سنة طلع لك عشرين سنة يبقى طار كم سنة اتنين وتلاتين سنة كم سنة فضلاله تمانية وعشرين سنة تأبيدة تمانية وعشرين سنة يعني تمانية وعشرين سنة ده لو عاش فيها ملكا مطاعا متوجا لم يمرض قط لم يذل قط ما احتاج لأحد قط يقول الكلمة الدنيا كلها تطب سكتة 28 سنة بس خدها بالطول والعرض خد راحته عمل كل اللي نفسه فيه ده يساوي مش عارفين القيامة امتى ألوف السنين عشرات الألوف الله أعلم ما نعرفش وبعدين يوم القيامة خمسين ألف سنة وبعدين في الآخر يحشر إلى النار عشان 28 سنة والله ما هذا ما عندوش ريح دراسة الجدوى إذا, إذا حياته كلها مضت بهذا السبيل يبقى الإنسان عمره قصير عمره قصير ومع ذلك طيب. ومع ذلك هذا العمر القصير طويل جدا بالنسبة لمن أطاع إزاي هاخد حاجة واحدة بس قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر يعني كم سنة ثلاثة وثمانين سنة وكم شهر خلها ثمانين سنة انت بقى ربنا عز وجل أكرمك ومن أول ما عرفت راسك من رجليك ابتديت تصوم رمضان وقمت العشر الأواخر فلا بد أن تصيب ليلة القدر طالما قمت الإيه العشر الأواخر هنقول اللي احنا لسه بنقول راجل سنه 60 سنة خليها 60 سنة صم من أول آه، 15 سنة لحد 60 سنة أدي 45 رمضان 45 في 80 يطلع 3000 وكسر يعني أنت مكتوب عند الله عز وجل عابد عابد عمرك الفعلي في الطاعة في العبادة دي بس 3000 وكسر شوف بقى بقية العبادات اللي انت بتعملها بقى كده عبادات تحط الذنوب وعبادات ترفع الدرجات وادي كمان خير من ألف شهر يعني تلقى الله عز وجل عمرك العبادي ها أربع تلاف خمس تلاف سنة برغم أن أصل عمرك 28 سنة يبقى مغبون مغبون فعلا اللي, اللي, اللي, اللي يمشي بالسيرة البطالة ولا لا مغبون أهوال جياله في مقابل زي ما قلت بخلاف أهل الإيه بخلاف أهل الطاعة القصة دي كلها مبنية على سلامة القلب يبقى ازاي انت مهمل يعني قلبك إلى هذا الحد يقسو ولا على بالك بتسمع القرآن ما بتعيطش ولا على بالك تسمع الموعظة ما تتحركش ولا على بالك ما أنا عايز أفهم أنت هتصحى إمتى بقى متى يستيقظ الإنسان لما يرى ملك الموت خلاص ويقول رب ارجعون خلاص يبقى انت ال- ال- ال- نحمد الله عز وجل أننا ما زلنا أحياء حتى الآن كم من حسرات في بطون المقابر واحد طالع يقول يا جماعة وضبوا الغدا أنا جاي ويطلع ما يرجعش يا ناس كده. كان كان يتمنى أن يقول كلمة أخيرة قبل أن يموت ما قالها يبقى الحمد لله أن احنا الآن أحياء والحمد لله أن احنا رأينا مصارع من قبلنا بنتعلم بنعب كل يوم من الذكر نعيد قراءة القرآن مرة أخرى نعمل الصالحات مرة أخرى الحمد لله يعني هذه ال- ال- حياتنا الآن نعمة من الله تبارك وتعالى عشان نزداد كما قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنان أحدكم الموت إما مسيء محسنا فيزداد إحسانا وإما مسيئا فيستعتق يرجع يبقى له رجعة يعاتب نفسه أو يعاتب المهم يرجع إلى الله تبارك وتعالى فيبقى إذن القصة كلها زي ما قلنا مبنية على هذه الإيه على هذه المضغة المضغة التي دعا إبراهيم عليه السلام أن يلقى الله عز وجل بها الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائك
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة سار في درب النبي صحب وأشراف تقى قوموا إلى الدرب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة سار في درب النبي صحب وأشراف تقى قوموا إلى الدرب المضيء ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش
فنرجع إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا أي لن تحصوا سبل الاستقامة جميعا ليه لأنها كما قلت واسعة جدا جدا فيبقى الإنسان يستقيم على قدر ما يستطيع وإذا خرج عن سبيل الاستقامة إما بذنب أو ببدعة فيجب عليه أن يرجع وطبعا هو إذا كان من العوام لن يرجع إلا إذا كان بصحبة عالم وإذا كان من أهل العلم أو طالب علم إنما يرجعه العلم آه والإنسان ماشي بقى في هذا الصراط كما قلت وعلى الرصد دائما أعداء ينتظرونه كل عدو من هؤلاء الأعداء يؤزه أزا أن يخترق بابا من هذه الأبواب اللي هي إيه؟ الأبواب اللي هي في السور لو خرج من الباب زي ما ذكرت أمس خرج إلى الفضاء الواسع ده مش معناها أن من ارتكب ذنبا كفر حتى وإن كان كبيرا ها حتى وإن كان مصرا عليها برضه لا لا يكفر دي مش معناها عشان بس ما فيش حد يربط ما بين المثل اللي ذكرناه أمس أنه إذا خرج من الإحسان وقع في الإيمان خرج من الإيمان وقع في الإسلام خرج من الإسلام إلى الفضاء الواسع بقى خرج إلى الكفر لا السوران دول حدود الله عز وجل ممكن الإنسان يتعدى حدود الله فيكفر إذا كان مستحلا لذلك وممكن يعصي حتى وإن كانت المعصية كبيرة فلا يكفر بها إلا إذا استحلها من قلبه آه ذكرت أمس أن الستارة الموضوع على الباب دي اللي هي النص وأنا أراجع طرق الحديث اليوم وجدت هذا المعنى في طريق من طرق الحديث وأول مرة أراه برغم أنني قرأت هذا الحديث عدة مرات لكن سبحان الله أحيانا إنسان قد يفوت عليه شيء آه قال صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى ولا يتعدى حدود الله إلا إذا رفع الستر إلا إذا رفع ستر الله ستر الله عز وجل الذي وضعه على محارمه هو النص المانع النص المانع لا تأكلوا الربا لا تقربوا الزنا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق لا لا لا كل هذه اللاءات لا تفعل لا تفعل كلها عبارة عن نصوص على هذا الباب على باب المحرمات فالعبد لا يدخل من الباب إلا إذا أزال الستر يبقى إذن هو عامد وقاصد أن يزيل الستر طيب إزالة الستر هل معناها أنه جاهل بالحكم مش لازم هو في في الدنيا واحد أقدم على الزنا وهو يعتقد أن الزنا أحله الله في إنسان أقدم على قتل إنسان وهو يعتقد أن القتل حلال لا في محرمات أصلية محرمات لذاتها إلا إذا واحد طمس الله على قلبه ده موضوع تاني بقى اللي هو شايف إن كل حاجة حلال له ده خرج بقى للفضاء الواسع ده زي مثلا الراجل اللي بيحكوا حكايته كان قتال قتل كل ما واحد عايز يقتل واحد يديله قرشين ويقول له اقتل ده ففي مرة من المرات جت له واحدة جوزها اتقتل فقالت له أنا عايزك تقتل لي فلان الفلان عشان قتل جوزي فلا تدفعي كام بكت وقالت له والله ده أنا غلبانة وأنفق على أيتام قال لها خلاص سأقتله لوجه الله ها أظن دي ما تخطرش على بالك أبدا واحد يقول سأقتله لوجه الله يعني كده ببلاش يعني ها يبتغي الأجر الإنسان لما يصل إلى إلى هذا الحد يتصور أن القتل حلال وأن لا شيء فيه الكلام ده خلاص ده يبقى إنسان طبع على قلبه المحرمات لذاتها التي ما أباحها الله يوما من الأيام زي الكفر زي القتل زي الزنا ما أباحها الله لأحد قط في محرمات لغيرها مش هي محرمة بذات لا حرمت بسبب طارئ عليها زي مثلا لو واحد عنده غيط عنب والجماعة بتوع الخمر بيجوا يشتروا منه العنب عشان يعصروه يخلوه خمر ده حلال طب هو يعني بيعة العنب حرام قال لك لا بيع العنب في الأصل حلال فلما دخل عليه سبب من الخارج زي هياخد يعصره ويخليه خمر قال لك حرام تاخده تحطه في قفاص وتبيعه في الأسواق قال لك حلال يبقى إذا لما أنا أقول له بيع الخم بيع العنب حرام يعني حرام لغيره بسبب آخر بخلاف البيع نفسه يبقى أنا عندي المحرمات إما أن تكون محرمات لذاتها وهي التي ما أباحها الله يوما من الأيام لأحد من عباده أو محرمات لغيرها يبقى أصلها حلال ولكن دخل عليها سبب طارئ فحرمت بسبب آخر ف... فالذي يقدم على أي معصية من المعاصي يبقى عارف أنه مرتكب لكبيرة طب يقدم ليه طالما أنه عارف الجزاء وعارف العقوبة ابتداء قبل ما يعمل القصة دي عارف العقوبة الذنب إيه اللي بيخليه يخط بقى ويروح الكلام ده قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي أنه في حال الزنا لا يكون عنده إيمان لأنه لو كان مستحضرا لإيمانه لحجزه الإيمان عن الزنا وهو يفعل الفعل لا يكون مؤمنا وقد ورد تفسير هذا في حديث أبي هريرة من طريق آخر قال صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد ارتفع عنه الإيمان كالظلة زي الشمسية اللي انت حطيتها على راسك من الحر أول ما يزني يقوم الإيمان طالع سايبه طالع يبقى زي الشمسية فوق رأسه فإن تاب رجع إليه وإلا إذا فضل شغال في الأزرق بقى وبتاعه ومش عايز ينزع والكلام ده ممكن يصل لمسألة معاه لدرجة الاستحلال لا يعود الإيمان إليه يبقى الذي جعله يقدم لم يكن عنده إيمان مانع حال القدوم يبقى لما شد الستارة دي اللي هو وضع النص جانبا لا تقربوا الزنا اشتهى لا تقتلوا لا تشربوا الخمر لا شرب الخمر يبقى إذا أهمل النص المانع قبل أن يدخل ودي بقى لما يدخل من الباب تخطى حدود الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها لا تتعدى حدود الله ليه؟ الإنسان إذا تعدى حدود الله ظلم نفسه بأنه يعذب بالنار وإذا أمرك الله عز وجل بأمر حتى لو كان شاقا على سبيل الوجوب افعل اوعى تحط عقبة أو الشيطان يضع لك عقبة يقول لك لا أنا مش هقدر في ناس كده قبل ما يفعل الفعل يقول لك معلش ده, ده شكله كده مش هقدر عليه طب لماذا تغلق على نفسك باب التوفيق لا حول ولا قوة إلا بالله هو الذي يعطيك الحول والقوة أنت ليه واقف بالذات إذا كان الله عز وجل أوجب عليك هذا استمع إلى هذه الآيات وما فيها من الشدة التي لو التزمتها انظر إلى ما فيها من الخير الذي جاء في آخرها قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما في أكثر من كده بيقول لك اقتل نفسك أو أخرج من دارك فجعل القتل عديل الخروج من الدار يبقى أنت تعرف فضل بقى المهاجرين الأولين لما قيل لهم اخرجوا من دياركم واتركوا أموالكم وأولادكم وملاعب صباكم واذهبوا لا مال عندكم إلى بلد الإقامة بلد الهجرة بلد الإسلام المدينة امتثلوا جميعا حتى أن العلماء يذكرون في سبب نزول قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا يقولون إن الآية نزلت في رجل كبير في السن ونحن نعلم بنص الكتاب العزيز وبأحداث السيرة أن الله تبارك وتعالى وضع وجوب الهجرة عن العاجز من المشايخ الكبار ومن النساء ومن الولدان فرجل بقى من الناس الكبار في السن قاعد بقى في مكة وكل شوية بقى تذكر بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي بقى بالجماعة المؤمنة والدفء الذي كان يشيعه في وسط الثلة المؤمنة يعني شوف أسماء بنت عميس كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري آه لما رجعوا من الحبشة من هجرة الحبشة بقى في خيبر ودخلت أسماء بنت عميس وكانت امرأة جعفر بن أبي طالب آه دخلت على حفصة أم المؤمنين فعمر بن الخطاب داخل على ابنته حفصة أم المؤمنين فلقى واحدة قاعدة كده فبيقول لها من دي قالت له هذه أسماء بنت عميس قال لها آل بحرية هذه آل حبشية هذه الحبشية عشان كانت في الحبشة والبحرية عشان ركبوا البحر وإيه ركبوا البحر لأن ركوب البحر كان عند العرب حاجة مرعبة حاجة مرعبة الموت يساوي ركوب البحر عند العرب شوف أبو العباس المبرد لما واحد جاب يقول له يا أبا العباس أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه في النحو قال له ده ده باين عليه مش واخد باله من كتاب سيبويه ولا إيه فحب يخضه يعني قال له أبني هل ركبت البحر انت لو ركبت البحر ما كنتش قلت لي اشرح لي كتاب سيبويه لان هو ده البحر اللي اللي يدخل فيه يغرق فالبحر كان حاجه مرعبه يعني فالعمر الخطاب بيقول لا آه البحريه وهذه ركبت البحر والكلام ده قالت نعم فقال لها سبقناكم بالهجره فنحن اولى برسول الله منكم علشان هم كانوا في الحبشه وبعدين الصحابه بقى طلعوا من مكه للمدينه على طول هم طلعوا هربانين للحبشة وبعدين جم من الحبش على خيبر في أحد في خيبر يعني فعمر بن الخطاب لا نحن سبقناكم بالهجرة ووصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبلكم فنحن أولى برسول الله منكم قال فغضبت وقالت كذبت والله يا عمر كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء نؤذى ونخاف شوف الكلام يعظ جاهلكم ويطعم جائعكم ما لا إملاق أبدا وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام المعسكر كله ما فيهوش غير ثلاث لقمات ياكل منه ألف النبي صلى الله عليه وسلم يدعي يدعو ياكل ألف واحد من الفتات زي ما حصل في يعني مرات كثيرة من أشهرها ما حصل في الخندق حديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين وغيرهما لما قال يعني ظللنا ثلاثة أيام في الخندق نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا ما كلوش حاجة في الخندق قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من الجوع فاستأذنت أن آتي البيت راح لمراته قال لها لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر لقد رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم طب ما أنت جعان أنت كمان لا نسى الجوع طالما النبي جعان يبقى خلاص وياكل الأول إنما هو جوع نفسه ما سأل ملهاش ما حسش بيه عند عندك شيء قالت له أيوه عندي عناق جدي صغير كده وصاع من شعير ذبح الجدي اسلخي بقى وعجني لحد ما فقالت له إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه مفيش أكل ما تروحش تجيبهم كلهم ويجوا ما يلاقوش أكل ده ده فضيحة بالنسبة له لكن إيه اهمس في أذنه وقل له عندي عناق وصاع من شعير فأت أنت وبعض ها وحط كم خط تحت بعض دي أصحابك فجابر راح وهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه جدي كده على قد كده وصاع من شعير وأنت واتنين تلاتة كده قال جابر فلم يرعني أي فوجئت يعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يصيح في أهل الخندق يا أهل الخندق قد صنع لكم جابر طعاما قال فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله هياكلوا إيه فقلت يا رسول الله إنما هو جدي وصاع قال اذهب فلا تضع اللحم على النار حتى أجيب ولا تخبز حتى أجيب وجم النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع الصحابة وأول ما قال أين البرمة اللي فيها اللحم بقى فجيء بها فبصق فيها وبارك أين العجين جم بالعجين فبصق فيه وبارك حط بقى البرم على النار اخبزه بقى يقول جابر كما في رواية البخاري فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل وإن البرمة على النار كما هي وإن العجين كما هو فلما أسماء بتقول له بقى بتقول له يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء البعداء في النسب والبغضاء في الدين فالهجرة دي حاجة كبيرة حدث الهجرة دي ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين بقطع الموالاة بينهم وبين الذي كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر فالراجل ده بقى كبير في السن بل بقى يفتكر بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بقى بالمؤمنين وبتاع وأنا اللي قاعد في وسط الكفرة دول برودة الكفر بقى وهنا حرارة الإيمان وبتاع ما استحملش إنه يقعد في المدينة قام واخد بعضه وطالع من المدينة وعزم على الهجرة طب لما يطلع من مكة المدينة ده مسافة طويلة 450 كيلو شوف بقى لما تركب الاتوبيس ولا حاجة بتاخد لك أربع خمس ساعات في السكة لحد ما بتون مثلا ده ماشيها على رجله بقى يشيلوا ليل وحطوا نهار وشيلوا ليل وحطوا نهار وأرض لغير ممهدة والكلام ده المهم قطع مرحلة في الطريق ثم أدركته المنية خلاص هيموت بقى صعبت عليه نفسه انه ما وصلش فعمل ايه ضرب كفا بكف مش ندمان لا قال اللهم هذه بيعتي لك اللهم هذه بيعتي لنبيك ومات نزلت الآية بقى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله العلماء بيقولوا إبهام الجزاء دلالة على عظم الأجر ما عينلوش جزاء ما قالش يدخل في الجنة درجة كذا لا أجره على الله ما تقوليش بقى الأجر يطلع إيه ليه أبهم الجزاء وبعدين هذا الجزاء إنما وقع على كريم كما تقرؤون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله اتحد الشرط والجزاء مع ان العادة ان الشرط يكون غير الجزاء اذا عملت كذا يبقى لك كذا ها كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة فاتحد الشرط والجزاء فيقول لك ده فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني ما تسألش عليه ده ده حاجة كبيرة قوي ومن بخلاف الشطر الثاني ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ما قالش ما قعدش بقى الجزاء ما قالش بقى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لا إلى ما هاجر إليه حاجة تافهة كده ملهاش قيمة وكده فيبقى لما ربنا عز وجل يقول ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم جعل القتل عديل الخروج من الدار فاوعى تفكر بقى لما خرجوا من الدار دي كانت حاجة بسيطة ولا كانت حاجة سهلة لا ده كان حدثا كبيرا وكانت تضحية عظيمة ما في أعلى من كده بقى ما فعلوه إلا قليل منهم وكلمة كتبنا هنا معناها فرضنا ها كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أي فرض الله عز وجل كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام فكتبنا هنا تفيد الوجوب مش الاستحباب ما هو الاستحباب أنت لو ما قدرتش تعمل الفعل في الاستحباب خلاص لا جناح عليك لكن نحن نتكلم على الواجبات أهو ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا يأتي العون من الله تبارك وتعالى بما لا تتخيلوا ولا تستطيعوا وصح الأسباب لها تأثير لكن قدر الله عز وجل أعظم الأسباب من حوالي سنتين ثلاثة ولد عامل أسانسير عدى كان بارا بأمه عدى على أمه الصبح بس على أيديها وقال لها يما ادعي لي قالت له ربنا ينجيك ده عامل أسانسير وهو على الكابينة بيطلع بحبل كده زي الجماعة اللي هم بيطلعوا على النخل كده ومش عارف ايه قطع الحبل وهو في الدور العاشر نزل على رجله واقف نزل على رجله واقف عملوا معاه بقى حديث صحفي وبتاع والصفحة كاملة والكلام ده لفت نظر شوف بتقول له ربنا ينجيك أه. تشوف دي وتشوف الموقف الآتي وأنا كده في ثالثة إعدادي كده وكنا في أيام الحصاد والجرن فيه فول ومش عارف ايه والكلام ده المهم كان عندنا جحش الجحش ده اللي هو ايه ابن الحمار يعني بقى جحش صغير كده ماشي فالجحش جاي على الفول عايز ياكله فاخويا الله يرحمه اخذ حصويه فول وقال له هش وقام رميه بحبايه الفول وقعت في راسه فخر ميتا اما جحش صحيح ها طب يعني حصوايه حبايه فول تموت جحش ده راسه أنشف من الصخر ده يقع من الدور العاشر واقف على رجله وده ياخد له حصوايه في راسه يخر صريعا في في اسباب منها مساله الدعاء فانا عايز اقول لك لما لما اذا فرض الله عز وجل عليك امرا لا تتلكأ وما تحطش المعاذير دون تنفيذ الامر عشان يأتي العون قال صلى الله عليه وسلم إن المعونة على قدر المؤنة قدر ما يحمل عليك يكلفك بشيء حمل عليك يديك المعونة زمان مرة و... لما كنت في السجن وبعدين كنا في في في الشتاء فأنت مصروف لك بطانيتين تنام على بطانية وتستغطى ببطانية فبقول للشاويش رمضان بقول له يا شاويش ما عايزين بطانية كمان عشان نستغطى بيها يعني فقال لي الكلمة دي أنا ما عرفتش أن الكلمة دي مأخوذة من الحديث النبوي اللي بعد ما درست بعد كده السنة يعني قال لي يا ابن البرد بينزل على قد الغطا فهي هي إن المعونة على قدر المؤنة على قدر المؤنة لما يكون عندك خدام مثلا وتقول له يا ابني هات الشوال ده شوال رز ولا شوال سكر ولا بتاع يقول لك ده شكله تقيل ده انا كده مش هقدر اشيله ده انا كده هيجي لي انزلاق غضروفي ولا حاجه ولا بتاع الكلام ده كل ما تامره بامر يحط الايه القصه دي انت بتعمل فيه ايه تمشيه الواد ده بلطجي وما بيشتغلش وما لحقلوش شغل ولا بتاع واحد تاني زي البوصة كده جلد على عظم ايه دي يا ابني هات الشوال ده يروح يشيل يعبط الشوال يقوم واقع بيه يقوم قايم تاني عشان يعبطه مش عارف يقوم واقع بيه انت بتقول له ايه بس يا ابني بس لحد ما نجيب واحد يشيله معاك ايه الفرق بينهم الاثنين ان هذا لابس الفعل فعجز وهذا أظهر العجز قبل أن يلابس الفعل في فرق كبير بينهم الاثنين فيبقى أنا بقى لما أجي متى يسقط الفرض عن المرء إذا لابس الفعل فعجز مش إنه يدعي العجز يقول أنا مش قادر أعمل كذا أنا مش قادر أخلي كذا لا بهذا يفقد هذه المعونة يفقد المعونة عشان كده لا تضع بينك وبين أوامر الله عز وجل أي عذر كان إلا إذا علمت حقا ولبست الفعل أن هذا من العجز والكلام طبعا له تتم الحديث جميل الحقيقة وفوائده منثورة أكثر من هذا فيعني بإذن الله تعالى إن أحيانا الله والتقينا غدا نتمم هذا الحديث أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائر